أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان هنبدأ من النهاردة سلسلة جديدة من القصص عن حياة يسوع المسيح وفي كل يوم هيحكي لنا الحكاية واحد من الناس اللي كانوا قريبين من المسيح وعرفوه جدا كل واحد منهم هو فعلا شاهد عيان قصة النهاردة بعنوان أم يسوع هتحكيها لنا مريم البنت اليهودية البسيطة المتواضعة اللي ربنا أنعم عليها إنها تكون أم للمسيح والقصة جت بالتفصيل في الإنجيل بحسب البشير لوقا الفصل الأول والآيات من 26 ل 38 وفيها وصف للأحداث اللي حصلت قبل ولادة الرب يسوع وزيارة الملاك جبرائيل للعذراء مريم ورد فعل مريم على الزيارة ورد فعل اللي حواليها كمان تعالوا نسمع مريم وهي بتحكي لنا حكايتها النهارده وشاهد جديد معانا في شاهد عيان
اسمي مريم وحكايتي يمكن تكون غريبة وعجيبة بالنسبة لناس كتير لأنها كانت غريبة حتى عليا كان من الصعب إني أصدق إنها ممكن تحصل والأصعب إني أصدق إنها تحصل لي أنا أنا كنت بنت زي أي بنت تانية في سني كان ترتيبي التانية وسط تلات إخوات في العيلة ما كنتش حاسة إني مختلفة أو متميزة عن بقية بنات جيلي واللي اتربيت معاهم كان عمري حوالي 15 سنة لما سيبنا بيتنا في قرية صغيرة قرب بحر الجليل واتنقلنا للناصرة أخويا الكبير يعقوب كان اتجوز واتنقل لبيت تاني مع مراته عشان كنا عايشين أربعة في بيتنا الجديد في الناصرة أنا وأبويا وأمي وأخويا تداوس بيتنا الجديد صحيح كان صغير لكنه كان على أرض كبيرة في جنوب الناصرة وكان أبويا وعد أمي بإنه هيتفق مع نجار يجي ويوسع البيت أول لما ننتقل ونعيش في البيت الجديد
عندي أخبار حلوة خير طبعا من ساعة ما جينا هنا وانتم مستنيين امتى هنكبر البيت ونزود الأوض الإضافية اللي وعدتكم بيها طبعا إيه لقيت حد ينفع يبني لنا الأوضة الجديدة؟
أيوه لقيته وهيجي بعد شهرين
أنا لسه كنت عنده في الورشة ووعدني إنه هيجي بكرة علشان ياخد المقاسات ويحسب لنا التكلفة هتبقى كام
طبعا ما كانش حد عارف ينام في البيت يوميها من الفرح عشان الأخبار الحلوة دي كمان مع منظر المطر اللي كان نازل طول الليل كان مكاني المفضل على دكة خشب موجودة في الضلة بتاعت شجرة كانت جنب البيت كنت بقوم كل يوم أروح أقعد عليها وأسرح شعري ما كنتش عارفة إن في حد من البيت صحي لحد ما سمعت صوت رجالة قريبين بيتكلموا قول لي بقى يا عم يوسف امتى تقدر تجيب لنا الحسبة بتاعتنا وتقول لنا هتكلفنا كام الأوض اللي احنا طلبناها
شوف يا يوقيم أنا أخدت كل المقاسات وعرفت طلباتكم بالظبط اديني يومين تلاتة يعني بكتير آخر الأسبوع وأدي لك الحسبة بالظبط طب لو السعر عجبني امتى ينفع تبتدي يوسف بقول لك امتى هنبتدي ها آه، إيه آه، معلش أصلي سرحت شوية م- ممكن أسألك سؤال م- آه، ه- هي مين البنت اللي قاعدة هناك دي دي مريم بنتي مريم آه، آه، و- وانت بتبني الأوضة الجديدة دي علشانها؟
ايوه يا سيدي المهم انت ما جاوبتنيش امتى هتبتدي الشغل متهيألي إنه ينفع نبتدي بعد يومين اديني دقايق وأنا هديك السعر
طبعا اتفاجئت إن في راجل غريب بيزورنا بدري كده واتكسفت طبعا إن راجل غريب يشوفني وأنا بسرح شعري رحت غطيت شعري بسرعة وجريت على البيت لكن طبعا كان ملاني الفضول عشان أعرف مين ده فرفعت عيني وأنا ماشية عشان أشوف مين الراجل ده كان صوته حلو ما قدرتش أقول إنه كان وسيم قوي لكن وشه كان فيه عطف غير عادي كانت عينيه بتبتسم تحس إنه راجل بمعنى الكلمة
رعوث شفت السعر ده مش معقول انا لولا اني عارف ان يوسف من اشطر النجارين هنا وشفت شغله قد ايه ممتاز كنت قلت انه هيضحك علينا وهيعمل لنا شغل اي كلام آه.
على اي حال هو ده اللي طلبه بس انا مش عارف ازاي هيوسع لنا البيت بالسعر القليل ده يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش على رأيك
لكنه بعد لما شاف مريم سرح مني شوية وبقى عنده حماس كبير انه يعمل الشغلانة يمكن هي السبب يمكن
كان يوسف راجل على قد كلمته في الواقع هو جه قبل الميعاد تاني يوم لقيناه جاي بدري وجايب معاه خشب وجاهز للشغل وبسرعة عرفنا حاجات كتيرة قوي عنه كان صنايعي شاطر وراجل محترم كان من النوع اللي أي عيلة تتمنى إنه يجي ويتقدم لبنتهم ولما قال أبويا إنه متأكد إن يوسف هيدفع من جيبه عشان يكمل الشغل في بيتنا لقاها أخويا الصغير فرصة عشان يغلس عليا في الرايحة والجاية لأنه عرف إن اهتمام يوسف بيا هو اللي خلاه يقبل الشغلانة بتاعتنا حتى لو خسر فيها بصراحة أنا ما اهتمتش بغلاسة أخويا والكلام اللي بيرميه عليا كان يوسف بيقضي اليوم كله شغال في بيتنا وأنا كنت بحب إني أكون قريبة منه وأسبوع ورا أسبوع اتعلقنا ببعض أكتر
ايوه حاضر جاي حاضر صباح الخير يا يوسف صباح الخير يا يواقيم أنا آسف إني جيت بدري النهاردة لا ابدا انت تنورنا في اي وقت أصل كنت عايز أتكلم معاك شوية يا سلام اتفضل
طيب آه، ممكن نتكلم على انفراد بره علشان محدش يسمعنا في ايه يا يوسف
شوف يا يقيم انت طبعا عارفني وانا بحب اكون صريح انا دخلت بيتكو ده من كام شهر والصراحة انا شفت مريم واكيد انت لاحظت اني اتعلقت بيها وانا جاي النهاردة علشان اطلب ايديها علشان نتجوز اه، طبعا اه، خد وقتك على الاخر وخد رأيها ورأي امها برضو وانا في انتظار ردكم
الموضوع مش محتاج وقت ولا تفكير انت راجل دخلت بيتنا عشت وسطنا عشرناك وعرفناك انت راجل فاضل بتحب ربنا وانا وام مريم مش هنلاقي افضل منك زوج لمريم بنتنا
طبعا لاحظت ابويا ويوسف وهما بيتكلموا في الجنينه بره والفرحه ما كانتش سيعاني لما عرفت انه طلبني للجواز في تقاليدنا الخطوبه زي الجواز وعهود الخطوبه مقدسه بالظبط زي الجواز وما ينفعش انها تتلغي فتره الخطوبه بتبقى سنه كامله وفي اخرها بتتعمل حفله رسميه عشان نعلن الجواز كانت سنه انتظار واعداد لحياتنا كزوجين وفي يوم قبل ما انام كنت لوحدي في اوضتي فجأة حسيت بظهور حد غريب في الأوضة بس ما كانش حد عادي كان في شكل إنسان من النور قعد النور يزيد لحد ما قدرت أميز معالمه خفت واترعبت لكن كلامه ليا كان غريب كان صعب إني أصدق الكلام اللي قاله الملاك ليا
ما تخافيش يا مريم انت لقيتي نعمة عند الله علشان كده ربنا اختارك انك تحبلي وتولدي ابن وتسميه يسوع وهيكون عظيم وابن العلي يدعى
أيوة بس إزاي يحصل كده أنا عذراء أنا لسه بنت الروح القدس هيحل عليكي وقوة العلي هتظللك علشان كده القدوس المولود منك يدعى ابن الله أنا تحت أمر الرب واللي عاوزه يحصل أنا راضية بيه ملاني سلام عجيب وغريب جدا عمري ما حسيت بيه قبل كده عرفته من غير أي شك جوايا إن اللي جالي ده رسول حقيقي من عند الله مش أي تخيلات رغم إني ما كنتش عارفة إزاي ممكن يحصل ده لكن كنت واثقة إن كلامه ده حقيقة وإن كل كلمة من كلامه لازم تحصل طبعا خبيت اللي حصل ده عن كل الناس لحد ما جات لي أمي في يوم
صباح الخير يا مريم زي ما توقعت قلت أكيد حلاقيها قاعدة تحت نفس الشجرة الله منظر الخضرة جميل جدا خصوصا بعد المطر طبعا المنظر تحفة أنا بنسى نفسي وأنا قاعدة قدامه ببقى نفسي الوقت ما يعديش عندك حق يا مريم الواحد لازم يتمتع بكل حاجة طالما إنها في إيده أنا كمان من حقي إني أتمتع بولادي طالما إنهم لسه تحت إيدي مريم آه، أنت مش عايزة تقولي حاجة أنت كويسة
أنا كويسة غريبة وأنت ليه بتسألي السؤال ده؟
حبيبتي آه، أنت أحوالك مش عجباني الأسبوعين اللي فاتوا دول مش دي مريم اللي أنا أعرفها آه، اللي كانت ضحكتها مالية البيت فين الابتسامة اللي ما كانتش بتفارق وشك أنا شايفة مكانها قلق وخوف شايفة واحدة تاني على طول بتفكر وقاعدة لوحدها في إيه يا بنتي طمنيني
ماما أصل اللي حصل محدش ممكن يصدقه أنا ذات نفسي مصدقاه بالعافية وخايفة أحكيهولك ما تصدقينيش مريم انت طول عمرك قدامي زي الكتاب المفتوح عمرك ما خبيتي عني حاجة علشان كده أنا عمري ما قلتي لي حاجة إلا وصدقتك مش إحنا اتفقنا على كده إن إحنا ما نخبيش حاجة على بعض احكي لي يا حبيبتي وأنا وعدك إني هصدق كل كلمة تقوليها حاضر الموضوع إن من حوالي أسبوعين كنت لوحدي في أوضتي وفجأة ظهر لي ملاك واتكلم معايا ملاك كلمك قال لك إيه قال لي إن اسمه جبرائيل ماما انت وعدتيني انك تصدقيني مصدقاكي بس كملي قال لي أصعب حاجة كنت ممكن أصدقها قال لي إني لقيت نعمة في عين ربنا وإنه إن- إنه إنه اختارني علشان أكون أم المسيح ربي أنت وعدتيني مصدقاكي يا بنتي وهقول لك حاجة ده حتى الأسبوع اللي فات وأنا في المجمع سمعت النبوة دي اللي في إشعياء النبي اللي بتقول "ه- هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل وأبوكي قال لي إن عمانوئيل معناها الله معنا بجد الكتب المقدسة بتقول كده ماما أنا لسه بنت عذراء ولا يوسف لمسني ولا أي راجل تاني وأنا لا عمري شكيت ولا هشك في عفتك أنت ولا يوسف بس فكرك يوسف هيرضى إنه يتجوزني لما يعرف إني حامل فكرك إنه مش هيشك في طهارتي زيك من كل الرجالة اللي شفتهم مفيش حد ممكن يصدق كلامك أكتر من يوسف أكيد ربنا هو اللي رتبهولك وأكيد ربنا زي ما قالك هيقول له هو شخصيا إنه اختاره علشان يهتم ويرعى المسيح على فكرة الملاك قال لي حاجة تانية حاجة تانية قالك إيه يا بنتي؟
قال لي إن أليصابات حامل في الشهر السادس أليصابات أه، مستحيل دي عاق وكمان دي عجزت قوي أه، مستحيل ما هو الملاك قال لي إن مفيش مستحيل عند الله على قد ما أنا كنت متأكدة من زيارة الملاك وعلى قد ما كان مالي قلبي سلام إن الله هيرتب كل حاجة على قد ما كنت قلقانة إني أقول ليوسف لأسباب كتيرة قوي مش لإني مش واثقة فيه أو قلة إيمان إن ربنا هو اللي اختاره ليا لكن إني أكون حامل وأنا مخطوبة طب لو عرف أهل البلد هيبقى منظرنا إيه؟ هنبقى بمشكلة كبيرة قوي مش هجيب لنفسي وأهلي العار بس لكن الناس هتتوقع إن يوسف يتصرف معايا بطريقة معينة يا إما هو كمان سمعته هتتلطخ معايا الموضوع كان صعب جدا بس كان لازم آخد خطوة وأقول ليوسف وأنا كنت واثقة إن هو هيصدقني كانت أمي بتقعد معايا نفكر إزاي نفتح الموضوع مع يوسف وإزاي نقول له وإمتى لكن إيمانها وصلاتها وتشجيعها ليا اداني الثقة إن ربنا هيديني الكلام المناسب في الوقت المناسب وعشان أقول لجوزي المستقبل الأخبار الرائعة والمرعبة في نفس الوقت كنت على طول أنا وأمي بنقعد نصلي نطلب من ربنا إنه يرشدنا إيه اللي ممكن نعمله
اسمع اسمع لنا لنا واستجب يا الله حسننا ومخلصنا امين
ماما.
مريم
اتفضلي أنت الأول يا ماما مش عاوزه تروحي وتزوري اليصابات غريبة هو ده اللي أنا كنت عاوزة أقوله لك يبقى اكيد هو ده اللي ربنا عاوزك تعمليه
ما جاليش نوم ليلتها حاجات كتيرة قوي كانت واخدة تفكيري منها إزاي أسافر ومع مين كان لازم ألاقي مجموعة مسافرة ينفع أثق فيهم وأسافر معاهم خصوصا إن الرحلة مش قصيرة دول تلات أيام كاملين بعد الظهر تاني يوم جالي الحل يعقوب أخويا الكبير اللي كان لسه ساكن في بيته القديم في قرية قريبة من بحر الجليل عمل مفاجأة وجي يزورنا في بيتنا اللي في الناصرة
حاضر حاضر انا جاي اهو هتكسر الباب مش ممكن يعقوب ازيك يا يابا مريم يا رعوس يعقوب جه وحشتني يا واد ادخل ادخل وحشني انت كتير يابا ازيك
كانت أحلى مفاجأة واستجابة واضحة للصلاة كان يعقوب ومجموعة من أصحابه في طريقهم للقدس ولما عرف إني عاوزة أروح أزور أليصابات وافق إنه يوصلني لحد باب بيتها مش بس كده ده كمان هيفوت وياخدني معاه على سكته وهو راجع ويوصلني لحد باب بيتنا
ايدك يا مريم تعالي اساعدك تنزلي
شكرا يا يعقوب العفو يا اختي
أليصابات مريم ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اتفضلي يا بنتي ودعت أخويا ودخلت عند أليصابات ست رائعة تعرف ربنا بجد ورغم إنها كانت أكبر من أمي لكن ما كانش عندها أولاد طول الطريق من الناصرة لحد بيتها وأنا عارفة إنها هترحب بيا في بيتها لكن اللي محيرني إزاي هتقبل حكايتي عن زيارة الملاك جبرائيل لكن أول ما دخلت بيتها هرب كل الخوف اللي جوايا لما شفت هي قد إيه بترحب بيا آه أنا في كلام كتير عاوزة أقولهولك ملاك الرب ظهر لي وقال لي إني هولد الموعود ابن الله يا مريم مباركة انت في كل النساء ومبارك الطفل اللي هتولديه لكن قوليلي ليه أنا استحق الشرف العظيم ده إن أم ربي تيجي لحد عندي أنا أول ما شفتك وسمعت كلامك المولود اللي في بطني اتحرك من الفرح مباركة مباركة لأنك آمنتي باللي قالهولك الرب ملاك الرب هو اللي قال لي الأخبار الحلوة عنك فرحت قوي لما عرفت إن ربنا هيديكي ابن أيوة يا حبيبتي رغم إني خلاص عجزت لكن الرب أكرمني ظهر ملاك جوزي زكريا وقال له إن مراتك هتحبل وهتولد ابن وهتسموه يوحنا وهيكون فرح كبير ليك وناس كتير هتفرح بولادته وهيتملي من الروح القدس من يوم ولادته وهيتقدم قدام الرب ويعدله الطريق
أخبار زيارة الملاك لعمي زكريا اداني ثقة أكبر إن الله ممكن كمان يطمن قلب يوسف وإن الجنين اللي بيكبر في بطني هو بجد ابن الله أما يوسف يوسف هو اللي هيبقى يحكي لكم بنفسه عن قصته ورد فعله لما سمع مني الحكاية وإزاي ربنا أكد له شخصيا إن هو اللي اختاره عشان يكون الأب الأرضي للمسيح سنين طويلة مرت عليا وشفت يسوع وهو بيكبر قدام عيني شفته هو بيبتدي خدمته شفته هو بيموت على الصليب فدا لكل البشر ويقوم من الأموات ويصعد تاني للآب بعتبر ده امتياز عظيم ليا إن الله اختارني أنا أكون أم ليسوع أنا كنت بنت زي أي بنت مش إله حاشا لله لكن أنا حطيت كل ثقتي في يسوع كمخلص ليا لأن يسوع المسيح ابن الله هو وحده يستحق كل العبادة والسجود
احكي لي يا مريم أسرارك من لونا بالفرحة أخبارك احكي لي يا مريم أسرارك من لونا بالفرحة أخبارك لك إكرامي حبي تطويبي فلمجد الله قد اختارك احكي لي عن حبك لله احكي لي عن حبك لله عن طهر ما صار لأشباهي احكي لي عن قلب القطيب يغمره أشياء في قلبينا ترتفع سماء تجمعنا يا مريم أشياء في قلبينا ترتفع سماء وحبيبك مريم نفس حبيبي إن في نعمته شركاء يا من كان في حضنك يا من كان في حضنك وأضفت المطلق في بطنك صار ابنك بالإيمان نصيبي فخذيني يا مريم مثل ابنك صار ابنك بالإيمان نصيبي فخذيني يا مريم مثل ابنك فيسوع ببطنك دون مغيبي شمس تسطع من داخل نجمتي فيسوع ببطنك دون مغيبي شمس تسطع من داخل نجمتي احكي لي يا مريم أسرارك
جات لي البشارة من الملاك بنور قلبي اتملى بالخضوع والسرور جات لي البشارة من الملاك بنور قلبي اتملى بالخضوع والسرور الله نظر لتواضعي من وسط شعبي اختارني كل الأجيال هتطوبني والمسيح هيكون ابني طوباكي طوباكي مريم العذراء بطوبك كل الأجيال طوباكي طوباكي القدير اختارك علشان يسوع يصنع المحال قصة مريم أم يسوع قصة ما اتكررتش ولا هتتكرر في كل التاريخ بالرغم من إنها ما حصلتش مع حد قبل العذراء مريم إلا إننا بنلاقيها صدقت ربنا وقطعت صوته الجميل إنها لما صدقت الله وأطاعت صوته حياتها كلها اتغيرت ومصيرها كمان اختلف خليني أقول لك النهاردة إن هي دي النتيجة الحقيقية اللي هتختبرها لما تصدق الله في كلمته كلمته اللي بتقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية دي نتيجة لما تصدق إنه قد كده حبك وإن كل ده كان عشانك أنت عشان ينقذك من مصير أنت اخترته بخطيتك وبعدك عنه لو عايز تستمتع بحبه وتضمن الحياة الأبدية اعترف إنك خاطي وإنك عاجز قدام خطيتك اقبل وصدق في حب ربنا ليك وإنه بعت ابنه يسوع المسيح عشان يموت بدالك ويشيل عنك خطيتك ابعد عن الجو اللي بيفكرك بالخطية وحط كل ثقتك في يسوع المسيح واشبع كل يوم بكلمته المرة اللي جاية هنسمع رد فعل يوسف بعد اعتراف مريم ليه بأنها حامل انتظرونا وشاهد جديد مع شاهد عيان